أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاهد عيان حكاية النهاردة موجودة في أول سفر في الكتاب المقدس سفر التكوين والفصل 22 هي حكاية إيمان إيمان قوي وقوته تفوق العقل الحكاية حكاية سيدنا إبراهيم اللي دعاه ربنا علشان يكون أبو الأمة كلها واللي هيحكي الحكاية هو أبونا إبراهيم نفسه هيحكي لنا عن وقت يعتبر أصعب وقت عدى عليه في حياته تعالوا نسمع مع بعض إزاي إيمان الراجل العظيم دوه ساعده في أصعب تجربة مرت عليه
إبراهيم إبراهيم
أنا هنا يا رب وتحت أمرك أنحني لك يا الله بكل تواضع ليك الإكرام والعبادة والسجود يا رب أنا عايزك تاخد إسحاق ابنك وتقدمه ذبيحة ليا إيه خده أرض المريا وعلى قمة الجبل اللي هقولك عليه تقدم لي ابنك وريثك إسحاق اللي بتحبه ذبيحة ليا
إلهي العظيم أنت قدوس وقداستك فوق السماء والأرض لكن لكن ليه بتطلب مني الطلب الصعب ده مش أنا أنا سمعت كلامك في كل حاجة طلبتها مني أنا سبت بيتي و... وعيلتي وكل معارفي عشان أتبعك في الأرض البعيدة دي ازاي ازاي يا رب اكون قاسي القلب كده طب طب ده اسحاق ده انت اللي اديتهوني ده ابن المعجزه امه ممكن تموت من الحزن عليه يا رب طب طب مش الافضل اني اني كنت افضل من غير خلف عرفني يا رب انك سامعني
بابا بابا ايه اللي حصل انا سمعتك بتصرخ لا يا انت حبيبي اتعورت ولا ايه انا هجيب لك شويه ميه واجي طب يا استنى.
حبيبي روح
انت وشك وراسك متعفرين بالتراب استنى انا هغسل لك راسك بس مش فاهم هو انت يا بابا اللي غطيت نفسك بالتراب كده اجيب لك حد من الخدم لا يا حبيبي ما تقولش لحد حاجة ها؟ سمعني ولا مخلوق يعرف اللي حصل وبالذات أمك سمعني يا إسحاق حاضر حاضر يا بابا مش هقول لحد ارجع يا ابني للغنم دلوقتي لأحسن الغنمات يتوهوا يلا ارجع روح لكن يا بابا ما اقدرش اسيبك لوحدك لازم اجيب حد من الخدم يساعدك أنا كويس يا حبيبي أنا كويس روح أنت دلوقتي سيبني لوحدي أستريح شوية وبعدين أرجع البيت روح أنت يا حبيبي طيب اللي يريحك انا همشي لكن هبقى موجود الناحيه التانية من التل نادي عليا وانا هجيلك جري بابا انت متاكد انك كويس ايوه يا اسحاق ايوه يا حبيبي انا كويس كويس روح انت روح خلي بالك من الغنم فجأة لقيت حياتي كلها وقفت حسيت انه ما بقاش فيه سبب واحد عشان أعيش له كنت خلاص عايز أموت ببساطة كده نفسي أغمض عيني وأموت في مكاني إزاي أقدر أذبح ابني إزاي أقدر أذبح ابني الله أمرني بمهمة صعبة كنت ببكي زي الأطفال بالظبط وأنا مرمي على وشي ما كنتش قادر أتلم على نفسي وأعمل اللي ربنا طلبه مني مع إني كنت خادم لله وعايش حياتي كلها بتبعه لكني كنت ضعيف وعاجز كأني طفل لسه مولود كنت طول الوقت بفكر وبفتكر قد إيه الله كان صالح وأمين معايا أنا وعيلتي لكن في الآخر قدرت أستجمع قوتي وأبدأ في تنفيذ الأمر الصعب اللي كان مطلوب مني أنفذه علي عازر نادي على عانر وجهزه موان تكفي لرحلة لجبل المرية الله أمرني أقدم ذبيحة هناك على الجبل هنتحرك أول ما الفجر يطلع
كل حاجة هتبقى جاهزة يا سيدي لكن اسمح لي أجهز مؤن لكام يوم وكام واحد هيكونوا في الرحلة دي بعد شوية هجمع الرجالة وأقول لكم كل حاجة وهرد على كل أسئلتك حاضر أنت تأمرني يا سيدي
أنا سمعتك وأنت بتقول إنك مسافر بكرة الجبل المرية أنت فعلا هتروح أيوة يا سارة هروح هنتحرك بكرة بدري وهاخد إسحاق معايا يا ريت تجهزي الأكل اللي هناخده معانا سيدي لكن إسحاق لسه صغير قوي على الرحلة دي مش الأحسن يفضل معايا هنا لا الله طلب مني إن إسحاق يجي معايا وأنا عارف إن إسحاق يقدر على السفر وهيستحمل الرحلة الظاهر الخدامين جاهزين خليهم يقعدوا تحت الشجرة في الظل أنا هجيب لهم حاجة
تعالوا ورايا هنقعد تحت الشجرة في الضلة هنا بكرة هنتحرك لجبل المرية أول ما الفجر يطلع أشكول وممرة أنا هسيب مراتي وممتلكاتي في حمايتكم وأنا غايب أنا عارف كويس إنكم هتحموني بأرواحكم بالنسبة لأليعزر وعانر هيسافروا معايا حاضر يا سيدي حاضر يا سيدي الرحلة المفروض مدتها ست أيام لكن ممكن تاخد وقت أطول عشان كده هناخد أكل وشرب يكفونا وقت طويل بس يلا بسرعة الشمس قربت تطلع لازم نتحرك بسرعة حاضر يا سيدي ياه ليه كل الوقت ده إسحاق عمره ما بعد عني كل المدة دي حاول تقلل الفترة شوية وما تغيبوش الوقت ده كله أنا ما أقدرش أعرف ربنا عايزني أقعد معاه قد إيه لكن هحاول أرجع بسرعة ما قدرتش أقول لأي حد سبب الرحلة إيه كلام كان صعب أوي ومؤلم لدرجة إني لدرجة إني ما قدرتش أقول السر الأقرب الخدم اللي أنا عارف إنهم بيحفظوا أسراري أو حتى أقرب أصدقائي خفت لحسن الكلام يوصل لسارة بأي شكل من الأشكال اليوم ده خرجت أقطع حطب للذبيحة في الليلة دي النوم كان صعب أوي عليا ما كنتش قادر أنام
كل حاجة جاهزة يا سيدي ينفع نتحرك أول ما تؤمر تحت أمرك ممكن نتحرك دلوقتي يا علي عازر أبويا ممكن أركب قدام مع عامر هو قال إن ممكن أركب معاه روح يا حبيبي معاه روح يا اسحاق تخلي بالك من نفسك يا ابني
سيدي إبراهيم إيه ده مش معقولة الدموع اللي في عينيك دي. اسمح لي هتكلم معاك بحرية شوية بس بس أرجوك ما تزعلش مني ها اتكلم يا علي عازر انت معايا من سنين طويلة اتكلم براحتك
انت دايما لما بتشوف اسحاق او لما بتسمع حتى صوته بتبقى مبسوط والابتسامه بتبقى ماليه وشك لكن يا سيدي دلوقتي الدموع في عينيك وعمال تداري وشك مننا هو في ايه في حاجه مضايقاك ممكن اعرف ايه اللي مزعلك يمكن اقدر اعمل اي حاجه تساعدك
أنا فعلا محتاج أتكلم يا علي عازر محتاج لحد أمين أفضي اللي في قلبي قدامه لأني خلاص مش قادر أستحمل الشيلة لوحدي أنت عبد أمين ودايما كنت أسيب عليك كل مسؤوليات الخدم لما أكون بره البيت لكن دلوقتي أنا محتاج لك جنبي اتفضل يا سيدي
الله أمرني بمهمة صعبة أوي الذبيحة اللي هتتقدم على الجبل هي إسحاق ابني ايه ده انت ب- بتقول ايه يا سيدي سيدي ابراهيم انت بتقول ايه ز- ذبيحه ايه ازاي يعني ايه ده سيدي اسحاق ابنك لا ازاي بس ازاي يا سيدي لا لا لا الكلام ده مش معقول مش معقول يكون ربنا عاوز كده يا سيدي ابدا انا مش عارف اقول لك ايه ازاي ده بس يحصل ما انت عارف اللي حصل انا سمعت كلام ساره لما ما كانتش قادره تخلف وقدمت لي جاريتها هاجر هاجر خلفت لي اسماعيل لكن بعد كده حصلت المعجزه وساره حبلت وهي عندها تسعين سنه وجابت لي اسحاق ايوه صح صح ساره ما استحملتش ابن هاجر الجاريه يورث مع ابنها وعملت لها اللي هي عايزاها ايوه
مشيت هاجر واسماعيل من البيت لأن ربنا قال لي نفس الكلام بعد ما ربنا أمرني بكده ساعتها ساعتها قلبي اتكسر لأن إسماعيل برضه ابني من صلبي ايوه يا سيدي بس قلبي اطمن وهديت لما الله قال لي إن إسماعيل هيكون أب الأمة عظيمة وقال لي كمان إن إسحاق هو وريثي وهو اللي هيجي من نسله شعوب كتير وعددهم زي نجوم السماء ورمل البحر ايوه يا سيدي ومن خلاله ربنا هيبارك بركة كبيرة لكن لكن دلوقتي بعد اللي الله طلبه مني اتقلب كياني ما بقتش عارف ايه ال- ايه الامر اللي ربنا بيدخلني فيه ده الحمل تقيل عليك قوي يا سيدي تقيل قوي انا دلوقتي فاهم سبب دموعك مش عارف مش عارف يا ريت اقدر اعمل اي حاجه تخفف عنك يا سيدي يا ريت
النهارده النهارده اول مره احس اني من غير صديق قبل كده كان الله بيناديني قبل كده كان الله مسميني صديقه خليله لكن دلوقتي زي ما يكون غضبان عليا مش عارف ليه كنت محتاج أوي لتشجيع ألي عازر كان وجوده عامل زي البلسم قعدنا أنا وهو نفتكر وعود الله وإزاي اعتنى بينا أنا وكل اللي معايا وإزاي من البداية الله قال إنه هيخليني أم عظيمة وفي كل رحلاتنا اللي عدينا فيها في أراضي غريبة وشعوب غريبة فضل الله أمين ودايما كان بيحميني الله رجع لي سارة مرتين من ملوك كانوا عايزين ياخدوها مني من كتر ما هي كانت جميلة ومرتين أنقذني من الموت الله كان حمايتي وأماني أنا عرفت ده مش مش بس لأنه كان بيقول لي كده لكن لأنه دايما كان بيثبت لي كده في كل خطوة طول حياتي
سيدي عامر واسحاق رجعوا في اثار لغاره حربيه على بعد مسافه نص يوم ومستنيين اوامرك
هناخد نص يوم راحة الراحة بتاعتنا المعتادة هنخلي بالنا ونحرس الخيمة بتاعتنا وعانر هيروح يشوف ايه اللي بيحصل أبويا هو ممكن يكون في معركة؟ أنا عايز يبقى معايا كوس وسهم ما تقلقش يا اسحاق احنا نكون في امان انت بس حاول تستريح عشان لسه قدامنا مسافة طويلة أنا خلاص بقيت كبير وراجل وأقدر أحارب أنا بعرف كمان أستخدم النبلة والسكينة كويس أوي يمكن نحتاجهم انا عارف كويس انك شاطر وشفت شطارتك في استخدام السلاح جهز سكينتك وسنها كويس يمكن نحتاجها يا ابني حاضر تحب أسن سكينتك أنت كمان؟
شكرا شكرا يا حبيبي سكينتي دايما مسنونة وأنا دايما جاهز
الحرب بالنسبه للصغيرين عباره عن مغامره
عشان ما شافوش الدم والموت يا علي عازر ما سمعوش صراخ الرجالة الحرب ما فيهاش أي مغامرة هي دي الحقيقة اللي لما يكبروا هيتعلموها
الاكل جهز من فضلك اقعد تحت ظل الشجره وانا هجيبهولك على طول
احنا هنتحرك دلوقتي استعدوا ولموا الحاجة حالا يا سيدي نوصل لأرض المراية على بالليل ها؟
امرك يا سيدي
أنا سألت ربنا لكن ماليش أي حاجة من ساعة ما أمرني أجي هنا عشان كده هنكمل الرحلة لغاية لما يطلب مني حاجة تانية طول الوقت كان الله ساكت وما اتكلمش معايا ولا كلمة ولا حتى كلمني بحلم ولا رؤية عرفت ساعتها إن بعد آخر أمر أمرهولي الخطوة الجاية عليا أنا لكني فضلت أصلي وأتوسل ليه عشان حياة ابني إسحاق كان بالنسبة لي أنا وسارة هو كل حياتنا كل حياتنا وصلنا لمنطقة الجبال تالت يوم الصبح منظر الجبال الغامق والسحاب الرمادي الباهت وراها كان مخيف مفيش أي حاجة تدل إن في حياة في المكان شكلها يقبض القلب طلبت من ألي عازر وعانر إنهم يقعدوا يستنونا مشيت أنا وإسحاق عشان نطلع الجبل إسحاق كانت دماغه مليانة أسئلة لكن وشه كان مليان بالبراءة والطيبة كان شايل على ظهره الحطب وأنا شايل في إيديا النار النار اللي هتحرق جسمه الصغير قلبي كان بيتقطع جوايا لكن عقلي كان مصمم على تنفيذ أمر الله مشينا لوحدنا في سكتنا للجبل جبل الموت
ابويا هو فين الخروف احنا مش معانا الخروف اللي هنقدمه ذبيحه ما تقلقش يا ابني الله هيدبر الله هيدلنا على الذبيحة المناسبة هناك فوق فوق الجبل اللي هناك ده أيوة هنا هو ده المكان نزل الخشب هنا يا ابني على الأرض حاضر يا ابويا تعال ساعدني نبني المذبح
غريب قوي الكلام اللي بتقوله ده يا ابويا انا فضلت ساكت طول الرحله عشان حسيت انك قلقان لكن انا مش شايف اي حيوان عشان اقدمه ذبيحه لربنا ابني الله طلب مني حياتك يا ابني ايه طلب مني ان انت اللي تكون الذبيحه ابويا انا ابنك ازاي ده انا مش فاهم انت هتموتني هو انا ذبيحه يا ابويا انا ابنك
انا ما عنديش اجابه يا ابني مش عارف اقول لك ايه كل اللي اعرفه ان الله وعدني اكتر من مره انك هتكون نسلي وهتبقى ام عظيمه هو الوحيد اللي يعرف الاجابات هو الوحيد هو الوحيد اللي يعرف الاجابات
ابويا انا عارف انك بتحبني انا مش عارف ايه اللي بيحصل بس اللي انت شايفه صح اعمله ارجوك يا ابويا ما تعيطش بس انت ما تعيطش إبراهيم
أنا أنا هنا يا رب أنا هنا يا رب وتحت أمرك
ارفع إيدك عن ابنك اوعى تأذيه أنا عرفت إنك فعلا بتخاف الله وما منعتش ابنك الوحيد عني ولأنك خضعت لي وسمعت كلامي زي ما وعدتك بركاتي هتتضاعف عليك وعلى نسلك وحمايتي هتفضل معاك انت وكل عيلتك وذريتك ونسلك هيكون زي نجوم السماء وزي رمل البحر في القطرة وكل الأمم هتتبارك من نسلك لأنك خضعت لي ابويا انت سمعت الصوت ده ده صوت ربنا صوت الله ده كمان بعت لنا خروف عشان نتبعه ابويا شفت يا ابويا ربنا انقذني وسمعت وعده ليك انه هيباركك بيا انا فرحان قوي يا ابويا فرحان قوي ألف شكر ليك يا رب ألف شكر ليك يا رب شفت يا إسحاق الله بيحبنا قد إيه ما هنش عليه ياخدك مني ما هنش عليه أبويا، سيبني أبويا.
وراح عليك حبيبي يا ابني
إلهنا العظيم اللي خلق الكون كله واللي كان مع سيدنا إبراهيم يقدر يكون مع كل واحد مننا وإحنا بنواجه تجارب الحياة يمكن يكون إبراهيم ما قدرش يشوف دوا في وقت التجربة نفسها لكن بتقديمه ابنه كذبيحة كان ساعتها بينقل صورة الله وهو بيقدم السيد المسيح فداء للعالم كله وتمام زي ما ربنا دبر خروف لإبراهيم دبر المسيح فداء لكل البشر الله عظيم ومفيش أي صعاب تقدر تقف قدامه زي ما أعلن النبي أرميا آه أيها السيد الرب ها إنك قد صنعت السماوات والأرض بقوتك العظيمة وبذراعك الممدودة لا يعصر عليك شيء كقول الإنجيل آه أيها السيد الرب ها إنك قد صنعت السماوات والأرض بقوتك العظيمة وبذراعك الممدودة لا يعصر عليك شيء الله يقدر يعرف كل حاجة عننا كل أسرار قلوبنا وزي ما قال سيدنا داود هو يعرف خفيات القلب وقال كمان أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك وإن فرشت في الهاوية فها أنت الله عظيم ومفيش أي صعاب تقدر تقف قدامه موجود حوالينا في كل مكان يقدر يعرف كل حاجة عننا كمان هو إله الحب والنعمة والرحمة هو بيحب كل واحد فينا باسمه محبة ملهاش نهاية إزاي نقدر نعرف كلنا أنا وإنت نتجاوب مع الله العظيم صاحب القوة والحكمة والحب نقدر بإننا نحبه ونطيعه اسمع وأنا بدعي لربنا دعاء من كل قلبي وهقوله مرة تانية عشان تكرره ورايا لو تحب إلهي العظيم أنا بشكرك لأنك عظيم ومفيش أي صعاب تقدر تقف قدامك ولأنك عارف كل حاجة عني يا رب بشكرك لأنك بتحبني أنا كمان بحبك وعايز أطيعك آمين
جاي بروح الطاعة تقدم وفي طاعتي شيل البرهان إني اليوم جاي لك وبسلم أنا مش هرجع زي زمان أنا مش هرجع زي زمان ياما سنين عدت مني بهرب ومليش أي مكان فاكر إني في يوم هوصل وأنا تايه بين الأحزان ياما سنين عدت مني بهرب ومليش أي مكان فاكر إني في يوم هوصل وانا تايه بين الاحزان جاي بروح الطاعة اتقدم وفي طاعتي شيل البرهان اني اليوم جاي لك وبسلم انا مش هرجع زي زمان انا مش هرجع زي زمان يا ما حاولت اصبر نفسي واتغطى من ورق الدين لكن لما الريح هبت معرفتش اتخبى في مين يا ما حاولت استر نفسي واتغطى من ورق الدين لكن لما الريح هبت معرفتش اتخبى في مين جاي بروح الطاعة اتقدم وفي طاعتي شيل البرهان اني اليوم جاي لك وبسلم انا مش هرجع زي زمان انا مش هرجع فكرت ارجع لإلهي صاحب السلطان اللي كشفني وعارف اني انا مش اكتر
من انسان جاي بروح الطاعة أقدم وفي طاعتي شيل البرهان إن اليوم جاي لك وبسلم جاي بروح الطاعة أقدم وفي طاعتي شيل البرهان دلوقتي كرر ورايا الدعاء وحاول انك تقوله من قلبك وخليك متأكد ان ربنا بيسمعك إله العظيم أنا بشكرك لأنك عظيم ومفيش أي صعاب تقدر تقف قدامك ولأنك عارف كل حاجة عني يا رب بشكرك لأنك بتحبني أنا كمان بحبك وعايز أطيعك آمين